طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أو بعد آه، يمكن من أول ما بدأنا صلاة التراويح من أول يوم لحد النهاردة آه، دايما بنسمع كتير عن أحداث دارت باليهود وعقوبات تنزل عليهم وعقوبات كانت شديدة جدا جدا يعني الآية اللي الشيخ أحمد الآن ذكرها آه، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت أصحاب السبت أصلا قبل ما تنزل عليهم العقوبة اللي هم يتمسوا خضرة ده كانوا اتلعبوا أصلا ربنا لعنهم شوف سبحان الله الأمة دي كمية العقوبات اللي نزلت عليها حاجة كده لا يتخيلها بني آدم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة مائدة إيه وجعل منهم القردة ها والخنازير أدي عقوبة المسخ اتمسخوا ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم مسخت أمة من بني إسرائيل ولا أراها إلا الفأرة مسخوا في أمة من أمم بني إسرائيل برضو لتمردهم على أوامر الله كانت عقوبة المسخ برضو تحولوا إلى فئران فئران وأمة أخرى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أنه يأكل الضب يكره إنما ما يحبوش ففي يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا يا رسول الله يعني هو حرام قال لهم لا مش حرام بس أنا مش هاكله فبيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسخت أمة من بني إسرائيل في صورته يعني أمة مسخت بكل صور دي قردة وخنازير وضب وفران وعقارب وحيات كل دي أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن التيه اللي ضرب عليهم 40 سنة في صحراء سيناء فضلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنزلنا على الذين ظلموا إيه رجزا من الس- الرجز والطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمراض شديدة تنزل عليهم تفتك بهم فتكا قال الله سبحانه وتعالى يبعثن عليهم إلى يوم القيامة أن يسومهم سوء العذاب بخت نصر يخش عليهم بيت المقدس يذبحهم تذبيحا ويقتلهم تقتيلا إيه، سبحان الله فضلا ان بصوا كل دي عقوبات ممكن تعدي انما في عقوبه قراها الشيخ احمد الان فلا يؤمنون الا ايه قليلا دي عقوبه شديده جدا على فكره ان العقوبه ما تبقاش جايه ان الانسان يمرض ان الانسان ي- ي- يتعب شويه ان العقوبه تكون بفقد الدين يصرف هؤلاء تماما عن الدين شوفوا العقوبات دي كلها كنت دايما لما بقف مع الايات كده اسال نفسي، هي الناس دي اتعذبت كده ليه الناس دي نزلت عليها عقوبات بالصورة دي ليه الشيخ احمد الان قال آية تنزل كده على قلب الإنسان برضا وسلام تقول له بس هي دي الإجابة قالوا سمعنا وعصينا اه احنا سمعنا كويس بس طب مفترض انت سمعت المفترض تعمل ايه بعد كده تطيح تطبق تستجيب لا كانت النتيجة انه مع كل امر معايا يا محمد كان مع كل امر بيعمل ايه يا ابني يقول لا انا مش عامل ربنا يقول له افعل كذا مش عامل طب ابعد عن كذا لا هعمل فكانت النتيجة عقوبات عقوبات عقوبات بل لو قرأنا في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى آه، آه، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بصوا ها، عدوا كده معايا واحد من لعنه الله اثنين وغضب عليه ثلاثة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانة وأضل عن سواء السبيل شفتوا العقوبات دي كلها مفيش أمة نزل عليها عقوبات زي الأمة دي والسبب في كده إنه غير مستجيب لأوامر الله إنما الأمة دي ربنا سبحانه وتعالى ميزها إن هم قالوا ما قالوش زي ما قال اليهود سمعنا وعصينا إنما قالوا سمعنا وإيه وأطعنا ده منهجك اللي إحنا نتربى عليه ونربي ولادنا ولادنا كلهم يتربوا على كده ولادنا من البداية كلمة ربنا وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم فوق أي كلام إحنا ما نقدرش هو ربنا قال كده ما نقدرش نقول إلا سمعنا وأطعنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس ضربوا أمثلة في معنى حقيقة سمعنا وأطعنا سيدنا أنس بيقول كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عمال أوزع الخمرة قال فإذا بالمنادي ينادي إن الله قد أنزل بيانا شافيا في الخمر إن الله حرم عليكم الخمر ويتلو القارئ الآية كاس بقى طب آخر إزازة طب آخر بق لكن طب اخر شفته اخر حته كده يعني ايه لا حرام حرام فقال ابو طلحه يا انس اخرج الى هذه القلال فاهرقها فخرجت فاهرقتها وخرج اهل المدينه فاهرقوها قال حتى جرت في سكك المدينه انهارا كانت بت... الخمره بتجري في سكك المدينه كده سبحان الملك طب ما سمعناش عن حد قال طب اقنعني سمعنا واقنعنا ما حدش قال يا سلام الكلام ده جميل بس يعني ما يتناسبش مع زماننا حدش قال الكلام ده حرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير خمر حرام اطلع يا عم ارمي في الشارع خلصت ايه إيه المعنى الجميل ده يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر والصحابة كانوا بيحبوا لحم الحمير جدا الحمير الإنسية كانت بتتاكل كانت حلال كانت زي الخمر حلال كده فجاء رجل فقال يا رسول الله أفنيت الحمر كادت الحمر أن تفنى من كثرة أكل الصحابة لها فأمر من النبي منادي أخرج فنادي في الناس إن رسول الله قد حرم عليكم لحمر الحمر الأنسية الإنسية قال جابر راوي الحديث فوالله ما إن سمعوا هذا الكلام هم طبعا كانوا في غزوة فالصحابة كلهم قاعدين مع بعض والمطبخ زي اللي دخل الجيش كده في مطبخ واحد للجيش كله هو برضو كان في مطبخ واحد للجيش كله فالمطبخ محطوط وال- والأنية محطوطة والأكل محطوط والنار متولعة على الحمير قال فوالله ما إن سمعوا المنادي ينادي إن الله قد إن رسول الله حرم عليكم لحمر حمر إنسية قال جابر والله لقد أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم يعني خلاص استوت القدور اتقلبت ما تلزمناش النبي حرم يبقى حرام الموضوع منتهي الله أكبر ايه الالتزام ده ايه المنهج ده انا منهجي كده منهجي في الحياة سمعت وقطعت ده منهج الصحابة هو كان رافع المنهج ده فالمنهج ده فوق دماغي من فوق مهما كانت بقى العقبات مهما كان حبي للشيء اللي انا اتنهيت عنه ده نهي يبقى نهي خلاص ما احناش عايزينه حتى سبحان الله من عجيب الاحاديث آه، آه، حديث تحويل القبلة في موقفين عجيبين جدا الموقف الاول يرويه ابو سعيد بن المعلم يقول انا معدي كده قدام المسجد انا واحد صاحبي فاذا بالنبي قائم في الناس يخطب ما بين الظهر الى العصر فقلت تعالى نسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخلنا فإذا بالنبي يتلو هذه الآيات فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنبي يوضح لنا أن الله قد حول القبلة لحد هنا خلاص طيب النبي بقى ينزل بعد الخطبة هيعمل ايه ينتظر العصر ويصلي للقبلة الجديدة قال فغمزت صاحبي بقول لك ايه قم بنا نصلي وراء هذه السرية السارية حتى نكون أول من صلى تجاه بيت الله الحرام أنا مش هطبق ده أنا عايز أكون إيه أنا واحد رقم واحد أنا اللي عايز أطبق أول واحد العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى نزل هم طبعا ما استنوش النبي يصلوا ركعتين كده لله ناحيه بيت الله الحرام عشان يبقى اول ناس النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقى صلى العصر صلوات ربي وسلامه عليه فصلى معاهم واحد فهو طالع كده رايح ناحيه قباء عدى على مسجد كده لقى الصحابه بيصلوا قال لهم يا جماعه ده ما عرفتوش ده النبي نزل عليه قران يتلى فلنولينك قبله ترضاها بص قال قال ابن عمر راوي الحديث فاستدار امامهم يعني تخيلوا احنا بنصلي دلوقتي كده اهو هي كانت كده ناحيه باب الشقه كده فتخيلوا احنا واقفين كلنا كده الشيخ احمد واقف كده في اول باب الشقه واحنا وراه قام الشيخ احمد عامل ايه قام لافف مود وش الناحيه دي واحنا لفينا ودينا وشنا طيب اقنعنا طب اشمعنا طب فهمنا مفيش الكلام ده نزلت آية فول وجهك شطر المسجد الحرام خلاص الموضوع منتهي ده كان منهجهم رضي الله عنهم سمعنا وأطعنا اليهود عذبوا في سمعنا وأطاع- وعصينا وإحنا بفضل الله الأمة دي الصحابة والتابعين وأتباعهم الصالحين في كل زمان ربنا رفع قدرهم ليه علشان سمعنا وأطعنا وده منهج المؤمن لا يقدم رأي حد ولا رأي شيخ ورأي مذهب ورأي إن شاء الله يا رب يكون الدنيا كلها قالت على حاجة حلال وربنا قال حرام لا أقدم رأي أحد على قول الله ولا قول رسول في يوم خرج الإمام الشافعي رحمة الله عليه فواحد بيسأله في مسألة فيقول له يا أمير الم... يا... يا... يا إمام ما تقول في في في مسألة ك- قال قال رسول الله فيها كذا وكذا وكذا قال لا يعني دعنا من الحديث أسألك عن رأيك سيبك من الحديث احنا عايزين ايه رأيك انت, انت يا شمس الدنيا فغضب الشافعي ورؤي ذلك في وجهه وقال أرأيتني خارج من بيعة شايفني خارج من الكنيسة أرأيت في وسطي زنارا آه، حبر من أحبار اليهود ولا النصارى أقول لك قال رسول الله وتقول لي أسألك عن رأيك لا أنا مش بتاع الكلام ده النبي قال لي بقى مذهبي النبي عشان كده أثر على الإمام الشافعي أنه كان بيقول إيه إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي وكان رحمة الله عليه بعد ما ألف كتاب الأم اللي هو في الفقه الشافعي قال إيه لسه دي وقت. خلاص وقت لسه دي دقيقة كمان طيب دقيقتين الشافعي بعد ما ألف كتاب الأم الكبير ده نظر لأصحابه وأتباعه قال لهم إيه ما وجدتم في هذا الكتاب موافقا لقال الله قال رسول الله فخذوه وما رأيتم فيه من اجتهاد خالف الله أو خالف, خالف أمر الله أو خالف أمر رسول الله فاضربوا به عرض الحائط احنا اصلنا اللي ربنا يقول عليه فوق دماغنا من فوق سمعنا وطعنا حتى ولو كان في يوم من الايام يعني مش مستري... مش مستوعبه لا انا سمعت وقطعت وده اللي كان بيميزهم رضي الله عنهم سرعه الاستجابه نختم بالموقف ده اهو قبيلتين كبار قوي من قبائل العرب كان بينهم في الجاهليه اموال ربويه تخيل بلد بتسلف بلد بالملايين فقبيلتين كبار في العرب مسلفين بعض فلوس الاثنين اسلموا بعض طبعا كان فلوس بالربا الاثنين اسلموا مع بعض وبعد 3 4 سنين حان وقت سداد الدين فصاحبة القبيلة صاحبة الفلوس عايز تاخد فلوسها بالايه بالربا بالزيادة باعتبار ان ده كان عقد قد- قديم فاحنا لازم ن- نمشي عليه والقبيلة الجديدة تقول لا احنا اسلمنا والاسلام حرم علينا الربا فده ما ينفعش فالاثنين اختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم يلا يا رسول الله احكم بينا تخيلوا ملايين ملايين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكروا له الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عله الرحضاء وبدأ يعرق ووشه يحمر فعلموا أنه ينزل عليه الوحي بينزل فنزل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإيه وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فعلق التعليق تنفيذ الأمر بالإيمان لو أنت مؤمن هتنفذ أول ما القبيلة سمعت الكلام ده قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه قالوا تخيلوا قالوا بل نتوب إلى الله ونستغفر له ونستغفره وأموالنا لإخواننا احنا مش عايزين منهم حاجة أصلا إيه الاستجابة دي الناس دي فهمت إن نجاة المسلم في الدنيا والآخرة موقوفة على كلمتين سمعنا وأطعنا وعلمت يقينا إن الأمم اللي قبلنا اتعذبت في كلمتين سمعنا وعصينا فكم منهجهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير طلع. جزاكم الله خيرا هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم